أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هل تحب الله ويستصعب عليك السلوك إليه هل أنت مذنب ويشق عليك الإقلاع عن معصية هل أنت تائب ويشق عليك الثبات على التوبة هل ترى نفسك دوما تفكر في الدنيا وتسعى إليها وتجاهد لتركها هل تجدك مشغولا بالسفاسف مستثقلا العزائم هل تضعف همتك عن علو في الطاعات وفعل الخيرات هل وهل وهل عشرات من هذه الهل سببها النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إننا وفي سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا في سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب ذكرنا أن الشيطان قد يستوطن القلب حين يتوغل من الصدر إلى القلب إلى الفؤاد إلى اللب يثبت الشيطان وكثيرا ما يسألنا إخواننا رجل يريد أن يتوب وقلبه متعلق بالمعصية حاصل كثيرا أن شابا كان يحب امرأة في جاهليته ثم تاب الله عليه اللهم تب على كل عاص مسلم ولكن ما زال قلبه متعلق بهذه المرأة كلما تذكرها اشتهاها هذه قذارة في القلب كيف نتخلص منها إنسان تاب الله عز وجل عليه من التدخين أو من أي معصية كانت ولكن ما زال يشتهي هذه المعصية هو لا يقترفها ولكن ما زال يشتهيها ما زالت في نفسه هو ترك الدنيا وأقلع عنها وأقبل على الآخرة ولكن ما زال يشتهي الدنيا ما زال يريدها ما زالت تشغله ما زالت همه ما السبيل إلى مثل هذا وهنا نقول ليس ثمة سبيل أبدا إلا أن تغير قلبك تغير جلدك تغير دمك تغير عقلك هذه هي قضية ولادة القلب وأول سبيل لولادة القلب كما ذكرنا في اللقاء الماضي أول سبيل أن تصدق أن القلب يولد ولادة حقيقية ليست ولادة معنوية ولادة حقيقية فعلية يولد ويصبح قلبك جديدا جديدا سبحان الملك أرأيتم أيها الإخوة عمر بن الخطاب الذي كان جبارا في الجاهلية عمر بن الخطاب تفاجأ أن في خديه خطان أسودان من كسرة البكاء عمر يبكي يبين لكم ذلك قصة أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان يريد الهجرة فذهب يشتري ما يصلحه في للهجرة إلى المدينة وترك زوجته تجمع متاعها فمر بها عمر بن الخطاب فقال لها قبل أن يسلم قال لها إلى أين فقالت نهاجر ونترك لكم بلدكم فقد آذيتمونا فقال الله معكم فلما رجع زوجها حكت له قالت لقد مر بي عمر بن الخطاب فقال كذا وقلت كذا فقال كذا وكأنه رق لنا فقال لها زوجها أتطمعين أن يسلم عمر قالت إي والله قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب هكذا كان فإذا به عمر هو هو عمر بشحمه ولحمه حين يسلم يصبح رقيق القلب يسمع آية فيمرض ثلاثة أيام يصلي بسورة فيبكي ويسمع نحيبه من خلف الصفوف لا شك أن قلبه قد تغير مات ذاك القلب الجاهلي وولد له قلب مسلم تغير قلبه تماما سبحان الملك فلذلك نحن نريد أن نؤمن أولا أن القلب يمكن أن يتغير ويصبح قلبا جديدا غير القلب السابق تماما وهذا القلب وهذه مهمة جدا يصبح قلبا جديدا تماما لا يتغير نصفه ونصفه لا ربعه وربعه لا ثلثه وثلثين لا لا لا لا, لا. يتغير تماما كليا فإذا لم تجد نفسك قد تغيرت كليا فقلبك لم يولد بعد ما زال قلبك كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما زال في البرزخ قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه أو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات لسه قدامه مشاوير طويلة وعقبات كثيرة ليصل إلى أن يكون قلبه سليما جديدا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا الشاهد أن أول سبيل لتغيير القلب الإيمان بذلك أن تؤمن أن هذا ممكن وأنه وارد ثانيا أن تكون لك العزيمة والهمة على فعل ذلك الاستعداد والرغبة وهذا شرط في كل الأعمال الإيمانية كنت أقول في درس الأمس أربعة قواعد القاعدة الأولى أن لله سننا كونية لا تتخلف ولا تتغير قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ثانيا أن الإنسان مبتلى مبتلى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثلاثة أن الله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه سبحانه لا يأتي لأحد بل يؤتى إليه وصلت ولا ترجم قل لي ترجم صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله اشترط ابتلاء وهو سنة يتعامل بها مع خلقه لا تتغير اشترط أن تأتي إليه اشترط فقال سبحانه في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك اشترط ان انت اللي تيجي ان انت اللي تبدأ ان انت اللي تبقى عايز اشترط قال من تقرب مني شبرا تقربت منه زراعة طب اللي ما تقربش شبر خليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فإيه أعرض فأعرض الله عنه هذه سنة كونية سنة وابتلاء الله عز وجل لا يعطي إلا من سأل وقال ربكم أه؟ ادعوني استجب اجيب دعوة الداعي اذا دعا صارت هذه شروط اشترطها ربنا رعاية وصيانة لجلال العزة اسمه العزيز الغني كثير من الناس توب يقول لك لما ربنا يهديني مش هيهديك غير اما تجيله وتقول له انا نفسي تهديني ويعلم هذا يقينا من قلبك فيهديك عشان كده كتير قلت انت عايز تتوب فعلا والله اهو انت ما تقدرش تحلف على دي كتير مننا مش عايز يتوب هو بيقول يا رب توب عليا من ورا قلبه ومش عايز توب بجد بجد وعشان كده في مرة كنت قاعد مع الإخوة قلت له مثلا مثلا يعني لو ربنا رزقك مليون جنيه ونعوذ بالله من ذلك قولوا آمين بجد بجد تعوذ بالله من ذلك آه لا مش من قلبك ما انت قلت امين اهو اهو زي كده برضو انت فعلا عايز تتوب اه عايز تتوب بس مش بجد مش من قلبك خايف منها خايف تتوب خايف لا تخسر لذة انت فيها متعة انت فيها حلاوة انت فيها جاه انت فيه وضع انت فيه عشان كده العلماء قالوا شرط الغني الصالح أنه لا يخشى الفقر بل هو أحب إليه وعلامة فجور الغني أنه لو توهم الفقر يختار الموت يقول لك أنا لا أتخيل نفسي أعيش أقل من كده في وضع أقل من كده بتصور لا الموت أحسن هذا علامة فجور الغنى والعياذ بالله لكن العبد الموفق يقول لك كده ده رزق ربنا ولو ما فيش أعيش على الأرض الله يرحمه فيصل الملك فيصل بتاع السعودية لما قال لهم يعني بسيطة جدا لما قالوا له هنضرب أبار البترول قال يا سلام نرجع تاني للتمر والإبل وخلصت عادي انا يعني في ظني ان الراجل ده كان راجل طيب الله اعلم انا ما اعرفش عنه حاجات كتير لكن خلاصه الكلام ان هو ده الوضع الطبيعي ان عادي جدا سبحان الله العظيم لما دخل المغيرة بن شعبة على رستم قائد الروم ورستم فرش الحرير ولبس الذهب وجلس على الكرسي المملكة ولبس كل ما عندهم ووضع دخل المغيرة بن شعبة على فرس قصيرة شعرها طويل يغطي عينيها ومعه رمح مكسورة وترس مخرومة وبيضة على رأسه فدخل بدابته قالوا انزل قال لا أنزل أنتم طلبتموني فأدخل كما أريد لا كما تريدون وإلا أرجع فدخل بدابته إلى حافة البساط ثم شق نمرقة وربطها فيها ودخل يغرز بسيفه حتى قطع عامة هذا الحرير فالرجل بيقول له ما الذي أتى بكم أنتم رعاح أعطي كل واحد منكم عشرة دراهم وثوب وترجعون قال له ما تاخدوا لكم كل واحد 10 جنيه وترجعوا يا اخي انتوا جايين تعملوا ايه هنا ألستم كنتم نفعل وأنا معكم ونفعل ونفعل قال أيها الأمير حسبك قال له على مالك شوية أنا أخبرك عنا لقد كنا نأكل الجعل وننام على التراب ليس دونه شيء قال له يا انت ما تعرفش ده احنا كنا بناكل الخنافس من الجوع وكنا بننام على التراب ولكن أكرمنا الله بهذا الدين أنا عايز أقول الشاهد من القصة إن الراجل ما بيستعرش من دي ما بيتكسفش منها لا إحنا كنا أوحش مما تتصور لكن لما ربنا أكرمنا بالدين بقينا أعز منك بدليل إن أنا قطعت لك ده لو ده له قيمة عندي كنت أول ما دخلت يا شوف هي دي الناس اللي عايشه لما حكاها أحد الناس في وضع ال- حين رأى وانبهر إذا انبهر قلبك دليل أنك لا تعرف الله تعرفش الجنة تعرفش الآخرة كل اللي انت شايفه ده في الدنيا مهما يكن كل ده لا يساوي عيب ان احنا نقيسه بالجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب الشاهد خلاصة الكلام أيها الإخوة أننا إذا أردنا أن تولد لنا قلوب جديدة فلابد من التصديق ثانيا لابد من العزيمة والإرادة فالله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه لا يريد إلا إذا أردت تريد وتدعو وتطلب وتشرع وتسير وتجتهد فيوفق ويعين ويعطي سبحانه وتعالى ثالثا لا بد من علمك أن دون ذلك أهوال اللي داخل سكة الالتزام على إنها فسحة وقعدة طيبة وكلام جميل و... وهي مش مكلفة لا ده انت فيها تضحيات جسام اولها ان تضحي بنفسك لكي يولد لك قلب ايها الاخوه لكي يولد القلب لابد ان يخرج من ظلمات ثلاث ظلمه النفس والطبع وظلمه الطبع وظلمة الهوى وتعالوا نتوقف الليلة مع أول ظلمة لنتخلص منها وهي ظلمة النفس النفس أخطر عدو لك على الإطلاق والنفس أبدا لا ترضى بالهزيمة ولذلك لا يمكن أبدا في حياتك أن تضع السلاح في حرب نفسك يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى وصلت ما دامت النفس حية يعني تعيش تسعى ماشية في الدنيا فهي حية ثعبان تسعى ما دامت النفس حية تسعى فهي فهي حية تسعى فلذلك أبدا لن تضع سلاحك في حرب النفس طالما أنك تعيش فيك نفس ذلك الإمام أحمد بن حنبل لما جاله الشيطان في سياق الموت يحكى عنه قال فتني يا أحمد قال لا بعد هو طبعا لا بيشوف الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فنفسه بتحدثه بتقول له انت كده خلاص عديت يا إمام قال ايه لا بعد لا بعد لا لسه ادام فيا روح يبقى ايه لسه لما تخرج الروح بلا اله الا الله يبقى عديت يبقى عديت النفس اخطر ما تكون ولذلك ايها الاخوه اول ذنب وقع على ظهر الارض كان سببه النفس في قصة قابيل وهابيل قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وتأمل معايا كلمة فطوعت يعني العملية كانت شاقة والنفس عملت عملية ايه تطويع عشان يقتل أخيه طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله شرك بعد توحيد كان بسبب النفس السامري قال ما خطبك يا سامري لما عبد بنو إسرائيل العجل فقال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي نفس تجد هذه النفس في منتهى الخطورة والنفس تلاعبك ولا تستطيع أن تحكمها بل هي تخدعك اللهم إنا نعوذ بك من خداع النفس ونحن في عصر عجيب والله عصر في منتهى العجب أنك ترى الناس ترى الناس في هذه الأيام يحبون أن يخدعوا تجد الناس هو بيحب أنه يضحك عليه هو بيحب أن يمكر به هو بيحب أنه ينافق وعارف أن ده بينافقه وعارف أن ده بيكذب عليه وعارف أن ده بيخدعه وعارف وهو راضي ومبسوط طالما أن هو منتعش ومرتاح فما بالك بنفسه نفسه تخدعه وهو يرضى بخداع النفس اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب نعوذ بالله من خداع النفس الشاهد أيها الأخوة أن هذه النفس الخطيرة لابد من التخلص منها لابد لابد أن تتخلص من نفسك تماما لابد أن تتخلص منها فتصبح بلا نفس ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته كلام عجيب جدا يقول والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له ولأنه قد قربها لله قربانا ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يقبل قربانه يبقى لازم تقدم نفسك قربان لله تتقرب بها إلى الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى منك نفسك فلازم تديها له سلم نفسك لله سبحانه وتعالى سلمتها له ما تبقاش معاك لذلك ابن القيم يقول ايه فاكرين اول كلام قلناه من من حلقتين ثلاثة قلنا ان الانسان يعلم يقينا انه مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف انت مش ملك انت مملوك لله عز وجل ناصيتك في يده مملوك ممتحن مختبر مبتلى الفلوس اللي عندك دي امتحان احنا قلنا الاصل الاولاني كان ايه الاصل الاولاني ان لله سنن لا تتغير وتتبدل والاصل الثاني مبتلى فاللي عنده فلوس مبتلى بالفلوس والفقير مبتلى بالفقر والصحيح مبتلى بالصحة والمريض مبتلى بالمرض والكبير مبتلى بالشهرة والتاني مبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء أنت مبتلى بجميع الأحوال هذا الابتلاء أنت هتعمل إيه وأنت معاك هتعمل إيه وأنت مش معاك هتعمل إيه فلذلك لابد أن تتخلص من النفس هي دي أنت مملوك ممتحن في صورة شكلك مالك متصرف وعلامة استشعارك لهذا ويقينك فيه أنه إذا أصاب ما لك نائبة أو جائحة فإنك لا تحزن لأن صاحب المال أصاب مال نفسه فما لك أنت وللجزع والحزن يعني لو الفلوس ضاعت تزعل لا أزعل ليه ليه لأن صاحب الفلوس خد فلوسه مش هي الست قالت كده لجوزها ولا أنتم مش معايا أم سليم لما الواد مات وجوزها جاي من السفر تطيبت وتزينت أعدت له طعاما أكل وأتى شهوته معها ثم قالت له لو أن لجيراننا عندنا أمانة فأخذوا ألف عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن قال لا عاريتهم وأخذوها قالت فاحتسب ولدك هي دي البساطة ابنك ده انت اللي جبته أنا دايما والله أجلس مندهشا في قضية الولد اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين يا رب اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وأولاد المسلمين قلت تفاجأ إن أنت في لحظة شهوة قذفت بمنيك في رحم زوجتك ونمت والله صنع خلق فسوى وقدر فهدى ثم يولد غلام فيه روح وإليك ينسب طب انت عملت ايه فنسبته إليك ده كرم من ربنا وإلا المفروض ما ينسبش إليك انت ما عملتش حاجة ده كله ده صنع مين صنع الله سبحانه وتعالى فهذا الولد لما يجي ربنا ياخده تزعل ابني انا عندي ثلاث أولاد عندي انا جبت ثلاث اولاد واربع بنات انت جبت انا عندي يا ابني قول ربنا رزقني ربنا اداني ربنا اكرمني ربنا منحني لذلك احد اخواننا اسال الله ان يرزقه الذريه يقول لي يعني بيروح للطبيب هو وزوجته تروح للطبيبه يقولوا لهم انتوا طبيعي جدا 100% مفيش اي حاجه بس مفيش اولاد ليه ما نعرفش دي بقى موضوع بتاع مين سبحان الله العظيم هي كده القضية مش قضية أسباب ولذلك أحيانا يبقى الوضع كده إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد بعد والأطباء يستغلوهم أسوأ استغلال اعملوا كذا عملية كذا مش عارف تحاليل كذا وكثيرا ما أقول للأخ ولا تروح لدكاترة ولا أطباء ولا ليك علاقة بالموضوع ده تماما عيش حياتك أنت وزوجتك ويوم يأذن الله سيكون ويضحك عليهم طبعا من شيخ يقول لهم لا الأخذ بالأسباب احنا برضو لازم ندور ونبحث ونعمل ولا تدور ولا تبحث هو يرزق من يشاء بغير حساب هيديك بس اصبر وابتهل سبحان الله العظيم وهذه هي التي تفوتنا دائما الشاهد أيها الإخوة برضو الحتة دي محتاجة معلش اسمحوا لي زقة فيها ها؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها لما ربنا يقدر عليك بلاء فمراده أن تذل له فلما تيجي تقاوم وتعمل فيها جدع وشجاع وقوي وإنك تقدر طب شد وقلت لكم القصة دي قبل كده كتير جدا أن إنسان عنده شوية صداع اللهم اشفي كل مريض مسلم عنده شوية مغص اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب ها لو هو قعد يقول يا رب ده انا غلبان انا مسكين انا محتاج لك انا تعبان اشفيني شيل عني انا مش قادر ذل لله يشيل عنه وخلصت لكن صاحبنا اول ما حصل له صداع اجري على الدكتور طب اعمل لي اشعه على المخ طب اعمل لي اشعه مقطعيه طب اعمل لي تحليل مش عارف ايه جينات طب اعمل لي مش عارف ايه في البتاع الوراثيه طب اعمل ايه اعمل ايه اعمل في الاخر قال له خلاص عندك ورم في المخ يا عم ما انت كنت عايش اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين مراد المقدر الذل للأقدار فلذلك الأخ ده الذي لم يرزق أولاد أصبر وذل لله عز وجل زي ما سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفي شوف الذل بقى للأقدار رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هي دي القضية الربل يديك أسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا فالمقصود أيها الإخوة التخلص من النفس تماما النفس دائما تطلب الدنيا وحريصة عليها ليه النفس تحب اللهو وتحب الأنس وتحب الشهوات النفس ولذلك أنا أدلك بداية واحد إخوتي في الله هل طلب أحدكم أنيسا هل نشد أحدكم رفيقا إن كان ذلك فلكم في كتاب الله خير أنيس وفي محكم التنزيل أجمل رفيق القرآن القرآن ملاذ الضائعين القرآن مأوى التائهين القرآن هداية الحائرين القرآن سند المستضعفين القرآن بلسم السقام أحبتي في الله الحياة في جنبات القرآن ألز من الماء الزلال الحياة في جنبات القرآن أندى من قطرات الغيث أطيب من التقلب في الحرير صدق الله إذ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كتير قلت لك أنا عايزك تمسك المصحف وتقرأ القرآن وتنزل آيات القرآن على قلبك دواء دواء تنقط دواء على قلبك من كلام ربنا كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربنا دواء إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه على مسرحية بيتفرج ليه على ماتش كورة بيتفرج ليه اللي رايح يصيف رايح ليه اللي بيتفسح كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه وكل ده بيدور غلط بيدور غلط هي لحظات وترجع الوحشة تاني وزي ما أقول دايما أن يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة اللي بيدور تحت شجرة التفاح يلاقي تفاح لكن اللي بيدور تحت عمود نور مش هيلاقي حاجة مش هيلاقي حاجة هي دي القصة بالظبط لما شافوا واحد بيدور تحت عمود نور بتدور على ايه قال لهم على 20 جنيه وقعت مني هنا ولا 100 جنيه قالوا له هي وقعت منك فين قال لهم في الشارع الضلمه اللي هناك ده امال بتدور على هنا ليه قال بدور في النور هي دي القضيه ان من شهره الكلام انك انت عايز تتبسط روح الساحل الشمالي عايز تنسجم مش عارف شوف مسرحيه ايه الكوميديه عايز شهره الكلام اشتهر وانتشر وتناثر فالناس كلها بيدوروا تحت عمود النور رغم ان اللي ضاع منهم ضاع فين في الشارع اللي هناك ده ضاع بعيد مش هنا فبيروحوا يدوروا هناك على الشواطئ يدوروا قدام التلفزيونات يدوروا في خلال القصص والكتب والاغاني والموسيقى وغير ذلك لان الناس كلها كده غلط عايز تلاقي قلبك تلاقي روحك تلاقي سعادتك تلاقي نعيمك تلاقي قرة عينك تلاقي راحتك هنا في كلام ربنا هتلاقي كل حاجة قمة السعادة قل لي بس انا قريت وما لقيتش لان قلبك مش نظيف لك سنين ذنوب ومعاصي ران لسه عايز سنفرة حدادي لا مش سنفرة صاروخ اللي بيجلوا بيه صاروخ جلي علشان يجلي سنين سنين طويلة عشان تحس اصبر اصبر أيها الإخوة القرآن أول سبيل للتخلص من النفس القريب لتوهب قلبا جدا القرآن المعيشة في جنبات القرآن معيشة لذيذة وهي تجدد إيمانك تجدد روحك تجدد سعادتك بشرط ألا تقرأ القرآن هزرمة مش قراية وخلاص ولكن كما ذكرت لك تنزل القرآن على قلبك دواء دواء نقطة نقطة سبحان الله العظيم ظل عمر بن الخطاب يحفظ سورة البقرة ثمان سنين كان الصحابة يأخذون القرآن خمس آيات خمس آيات اوعى تقول بقى عمر بيحفظ البقرة في ثمان سنين لسه قدامي ثمان سنين احفظ فيهم لا كان يحفظ ويحمل يعني مش ثمان سنين تسويف لا لسه ما عبطش وإنما كان شغل ثمان سنين شغل شغل بالقرآن شغل بالسورة شغل ليل ونهار لذلك هذا القرآن أيها الإخوة يحتاج أن نجعله زادنا وزوادنا عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يسمى صديق القرآن صديق القرآن عباد بن بشر كان يتلو القرآن ليلة ونهار سبحان الله العظيم لذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون القرآن هو صاحبه صديقه حبيبه دوما معه أنيسك لا تستغني عنه ولا تبتعد ولا تستغرب لا تستغني عنه ولا تنشغل بغيره لذلك قال العلماء كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك شؤم عليك أن تنشغل بغير القرآن انشغل دوما بالقرآن ولذلك دوما في القرآن تكون أنت في الصلاة كلما كانت أكثر قرآن لأنه أفضل الذكر أفضل الذكر كلام الله سبحانه وتعالى فكلما كانت الصلاة فيها قرآن أكثر كلما كانت أفضل كلما كنت أنت في في أي عمل من أعمال الآخرة زدت فيه القرآن كلما كان هذا العمل أفضل الأمر الثاني أيها الإخوة أن تعرف نفسك يقول ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرفنا عشان تتخلص من النفس لازم تعرفها وكتير قلت لكم يا شباب إنك نفسك تقعد مع الشيخ فلان أو مع الأستاذ فلان أو مع العالم الفلاني ونفسك تقعد مع حبيبك الأخ فلان تقعد معاه شوية وأنا دايما أقول لك ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية مع نفسك تقفل على نفسك كده تماما وتليفوناتك بره بعيد عنك ومفيش حد يعرف ان انت جوه ولوحدك وقافل تماما وتقعد تقول لنفسك انا نفس انا مين وانت ايه وبعدين واخرتها ايه مع نفسك تقعد تشوف عيوبك وافاتك تقعد تصنف اعمالك واحوالك تقعد تظبط طريقك لربنا سبحانه وتعالى مع نفسك لا شيخ ولا أخ ولا حد أبدا لوحدك استر نفسك وطلع أفاتك واعرف أنت ضعيف نقطة ضعفك فين ونقطة الخطر في حياتك فين والنقطة الصح نقطة القوة ومواهبك إيه في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وإيه أحسن نقطة تنفعك عند ربنا هما مش التلاتة لما نزلت الصخرة سدت عليهم باب الغار بدأ كل واحد منهم يقلب عن أحسن عمل عنده ينفعه عند ربنا إيه قلب في أعمالك وأحوالك واعرف نفسك لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي بل تيقن أنه لله وبالله ومن الله فالله هو المان به ابتداء وإدامة لا بسبب من العبد ولا استحقاق منه فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه فكلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة علمين شريفين علمه بربه وعلمه بنفسه هي دي يا شباب بقى القضية من الآخر انك لازم تعرف ربنا ولازم تعرف نفسك لازم تعرف ربنا ولما تعرف ربنا بالغنى التام تعرف نفسك بالفقر التام ما تعرف ربنا بالعز التام تعرف نفسك بالذل التام لما تعرف ربنا بالغنى بالقوة المطلقة تعرف نفسك بالضعف المطلق هي دي ما تشوفش نفسك ودي أول نقطة عشان تتخلص من النفس عدم رؤية النفس إنك ما تشوفش نفسك يا ما ناس كتير مننا شايف نفسه شايف نفسه قوي حتى في التعامل مع الله شيخ الإسلام ابن تيمية شاف واحد ماشي في الشمس فقال ماله ده قالوا له ده نذر ألا يستظل ولا يقعد نذر لربنا انه ما يقعدش في الظل انه ما يستظلش ما يبقاش في الظل وما يقعدش يفضل واقف فقال يا جاهل يا أحيمن هذا تقاوي على الله انت بتتقوى على ربنا بتتمنظر يعني عامل فيها جدع تتوه تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكبر كتير مننا بيتقاوى على ربنا هبقى هكون يا ابني قول أنا مش هقدر أنا تعبان إلا إذا ربنا أعني وإداني تلك في أصل من أصول الوصول ما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم فالزم إياك نعبد وإياك آه وإياك نستعين هي دي القضية اوعى تفكر انك حاجة لازم تعرف ان الله هو المان بك ابتداء وإدامة كلما زادك نعمة تزداد له بها ذلا وانكسارا اوعى تفكر الفلوس اللي معاك دي دي دماغك دعاء لا دي رحمة منه بس اوعى تفكر ان صحتك دي عشان انت محافظ على نفسك لا ده ايه ده لطف منه بس عفو منه بس فضل منه بس كرم منه بس اوعى تفكر ان التزامك عشان انت راجل جدع وتعرف الخير احنا كده طولنا ولا لسه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم لا زي ما قلت لكم قبل كده لما كان واحد بيقول انا ماليش في سكه النسوان دي خالص مش موضوعي ده لو قدامي 100 واحده عريانين ولا بص ولا يهمني واحده لعبته في التليفون وقع تاني يوم على طول ما- لا لا لا انت مش جدع خالص لا ده ربنا اللي ايه ربنا اللي صارف عنك لو سلطتهم عليك هتضيع ده ربنا اللي لطف بيه ده ربنا اللي معافيه ده ربنا اللي ساترها معاه لو وكلك الى نفسك هتضيع مع اسهل فتنه وابسط فتنه اوعى تقول ان انا لا انا في الحته دي اطمن انا مش لا ما تطمنش اللهم اصرف عنا الاذى ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم انا نسالك الخير كله من عندك عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول ابن القيم وهذا نتيجه علمين شريفين علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه هو ملكه يؤتيه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا قولوا الحمد لله الخير كله بيديه ومنه سبحانه يؤتي منه من يشاء ويمنع من يشاء وله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع أكمل حمد وأتم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى بيده الخير جل جلاله سبحانه وعلمه بنفسه احنا قلنا نتيجة علمين شريفين علمك بربك ان اتنين علمك وعلمك بنفسك ووقوفك على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها نفسك وأنه لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها فليس للنفس من ذاتها إلا العدم فكذلك في الصفات ليس لها في الصفات إلا العدم وفي الكمال إلا العدم عدم الكمال وعدم الصفات ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص منه فما فيها من الخير تابع لوجودها ووجودها ليس إليها بل إلى الله فيعلم أن ما فيها من الله كما أنها هي من الله وصلت آه. الذي خلقك الله والذي يمد خلقك يمد استمرار وجودك الله فما فيك من الله وما بك من الله فليس فيك ولا منك شيء يقول الشيخ فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت أن الحمد كله لله هو ده الموضوع يا جماعة من الآخر إنك أنت لما تعرف إن أنت إذا كان عليك مفيش منك خير مفيش منك فايدة وإنما ده من ربنا إذا علمت كده يقينا مش كلام بقى مش أونطة إذا بقى يقين وانصبغت النفس بهذا الذل ساعتها هتقول الحمد لله بجد من قلبك الحمد لله بجد يقينا من نفسك الحمد لله بجد بكل سبيل هي دي القضية علمت أن الحمد كله لله والأمر كله لله والخير كله بيد الله وأن الله هو المستحق للحمد والثناء والمدح دون النفس وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله يبقى هي دي قضية النفس إن لازم أول حاجة أن تعرف نفسك قبل أن تداويها بما ذكرنا من القرآن سبحانه وتعالى دلنا على العلاج إذا عرفت نفسك وعرفت ربك بدأت تبحث القضية إيه لما تكون مريض أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم بتروح لدكتور لما تبقى عارف قيمة الدكتور ده تقدر كلامه صح ولا لا تقدر كلامه سبحانه وتعالى فلذلك أيها الإخوة نرجع تاني للدواء أنا عرفتك الأول إن أنت مريض والطبيب الله الله هو الطبيب والروشتة أهي القرآن المصحف فتعالوا للدواء شفاء وأي شفاء أي شفاء يفوق شفاء الروح من أدرانها وأي دواء خير من إزاحة الركام عن كاهلها ولذلك أيها الإخوة إذا أردت أن تعرف دواءك فتعال لتصنف نفسك النفوس إما نفس تعبه أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب اللهم إنا نعوذ بك من ذلك بس احنا بنتكلم بقى على الواقع الحاصل نفس تعبة الهموم مقطعاها سبحان الله كنا بنقرأ النهاردة في سورة آل عمران وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هي دي أهمتهم أنفسهم شايل هم نفسه قوي هم إيه الأكل والشرب واللبس النوم والشقة والعربية المستقبل وال والصيف والشتاء والتصيف الزوجة والولاد وال... أهمتهم أنفسهم هي دي النفس اللي قلت لك عليها متقطعة ولما تشيل انت هم نفسك يكلك الله إلى نفسك لكن لما ترمي حمولك عليه وتتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين يشيل عنك كل حاجة من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم فالنفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب وإما نفس محطمة دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسهرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات نفس محطمة تجدهم هناك لسه بقول للشباب امبارح أن رسائل ربنا إلينا كثيرة في وسطكم رأيتم فلان عمل حادثة بسيارته ولعت فيه ما عرفوش يخرجوا منه حاجة اتفحم دي حادثة جت في الجرايد كله شاف وسمع كل شاب عينيه متصوره اتفحمت الجثث تماما ولدين وبنت في السياره شفتوا بعينيكم فلان المدمن اللي شم شمه زياده شويه مات سكران هيقابل ربنا كده شفتوا وسمعتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم فلان اللي ادمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين شفتوا بعينيكم وسمعتم جودانكم قدامكم فلان اللي كان بيبالغ في الزنا وجاله السرطان في هذا المكان شفتوا وسمعتوا فلان اللي بيحارب ربنا بالربا اتخرب بيته واترمى في السجن وشفته وشفته وشفته كل دي رسائل من ربنا بيبينها لك قدام عينيك اهو ادي مصير الناس دي في نفس السكة اللي انت مصر عليها وماشي فيها فمآلك مآله فهذه نفوس محطمة وإما نفس هائمة نفس تعبة نفس محطمة نفس هائمة عصفت بها الشبهات وفتكت بها الشكوك وأهلكتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأموال واستولت عليها النزعات نفس هائمة عصفت بها الشكوك هو شايف أهل الدين وشايف أهل الدنيا ولكن شاكك يا ترى يا ترى ده الصح ولا ده الصح يا ترى هو الخير هنا ولا هنا يا ترى هو أنا متعتي فين يا ترى لذتي فين الشكوك الظنون هذه معيشة المشتتين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هذه نفس تعبة ونفس محطمة ونفس هائمة إياك أن تكون منهم ولكن كن ذا نفس ربانية ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كن ذا نفس ربانية تسمو على الشهوات ترنو إلى الدرجات تدفع الشبهات تنتصر على الشبهات سبحان الله كما قال الأنبياء أفي الله شك أفي كلام الله شك كثيرا ما أقول أننا لا نحتاج إلى تجربة كلام الله لنوقن ونؤمن ونصدق إننا مصدقون ابتداء فإن لم نجد الثمرة فالعيب فينا قد رأى الثمرة وعاشها من كان قبلنا أيها الإخوة إذا أردت طيبة النفس فبالقرآن تأنس بمناجاة الرحمن ترتوي من رحيق الآيات العظام تهفو لسماع القرآن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون هو الأصل في التحرك لله سبحانه وتعالى الأصل في السير إلى الله سبحانه وتعالى الأصل في الثبات على الدين القرآن القرآن ابحث عن هؤلاء اللي بيدخن سيجارة واللي بيشرب كاس واللي بيسمع مزيكا واللي بيشوف فيلم واللي بيتفرج على مسرحية كل دول بعد ما يخلص كيف الحال اللي مصدع واللي متضايق واللي مخنوق واللي تعبان أما القرآن اقرأ وشوف بعد ما تقرأ كيف انشراح الصدر وهدوء القلب ونعيم النفس ولذة ومتعة المناجاة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نفوسنا نحتاج أن نتخلص منه ولا بد أن تعرف النفس وتعرف الدواء والنفس جبل لا بد من صعوده والتخلص منه في خمس نقاط أولها عدم رؤية النفس وثانيها ذم النفس وثالثها سوء الظن بالنفس ورابعها ذل النفس لله والخامس سياسة النفس للتخلص منها هذه الخمسة تحتاج إلى تفصيل نلتقي به في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وتلهمنا رشدنا وتقينا شر نفوسنا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفس ونعوذ بك من تسويل النفس ونعوذ بك من وسوسة النفس اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله